السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيء أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال القرآن في حياتكم نصل إلى الغرض والمقصد كيف نذوق لذة القرآن هي دي كيف نتذوق لذة القرآن ولن يذوق لذة القرآن إلا المتدبرون اللي هيتدبر ويتأمل ويركز ويفهم ساعتها هيحس بلذة القرآن أما اللي مش هيتدبر يبقى عمره ما هيحسها ولا عمره هيلاقيها كيف نتدبر القرآن نمرة واحد أولا استشعر استشعار أهمية تدبر القرآن قال الله جل جلاله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال الله جل جلاله افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها حصر الله جل جلاله الناس في قضيه القران في قسمين قسم متدبر للقران على طاقته او ان قسما اخر على قلبه كفر فلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها قلوب مقفولة بقفل قال الحسن البصري إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار يبقى القضية مش قضية التدبر عشان بس استمتع لا ده انا هعمل بيها هذه المتعة الحقيقية هذه اللذة هذه ثمرة الذوق ثمرة التذوق أما أتذوق القرآن أعمل بيه يبقى دي النتيجة قال ابن القيم عليه رحمة الله فليس أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته فإنها تطلب العبد على معالم الخير والشر وتثبت قواعد الإيمان في قلبه وتشيد بنيانه وتوطد أركانه وتعطيه قوة في قلبه ومتعة في حياته وانشراحا وبهجة وسرورا فيصير في شأن والناس في شأن آخر تدبر القرآن قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء قصة من من من بتوع العوام لما أحد المشايخ قال ما فرطنا في الكتاب من شيء وكان راجل بتاجر دقيق قال له طب أردب القمح يعمل كام كيلو دقيق فين فين دي في القرآن قال له ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قول لنا يا عم الحاج حنفي هو أردب القمح يعمل كام كيلو دقيق قال له قال له اهو في القرآن ده أهل الذكر في المسألة دي اهل التخصص في المساله دي ما فرطنا في الكتاب من شيء سبحان الملك والله حين تقرا القران تنبهر تنبهر مع الوقفه مع كل كلمه قصص الانبياء كل كلمه لنبي من الانبياء علاج لمشاكل قد نراها معصيه سبحان الله العظيم ما فرطنا في الكتاب من شيء لذلك يقول ابن القيم فلا تزال معاني القرآن تنهض بالعبد إلى ربه وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره تقدم للركب امامك الدليل سبحان الله العظيم قران زي ما كان عبد الله بن مسعود ينادي يا اهل القران ماذا فعل القران في قلوبكم ينبغي لحامل القران ان يعرف بيله اذ الناس نائمون قال كيف ينام ومعاني القرآن تناديه من باطنه أن قم يقول الشيخ وفي تدبر القرآن وتأمله أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد والله أعلم تذوق قال ابن القيم في المدارج ويا سبحان الله ماذا ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذخائر وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر وقال القيم في النونية فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن تذوق أنا عايزك تشعر بأهمية هذه المسألة زي ما قلت كده أن بعض الناس أعرض عن القرآن ونسي في حياته القرآن القرآن في حياتك فين لما نرسم خريطة حياتك خريطة اهتماماتك هنا اهتمامك بالشغل والفلوس وهنا اهتمامك بالزوجة والأولاد وهنا اهتمامك بابوك وامك وهنا اهتمامك باصحابك وهنا اهتمامك بصحتك وهنا اهتمامك بعربيتك وهنا اهتمامك بشقتك وهنا اهتمامك بديونك وهنا اهتمامك في وسط الاهتمامات دي فين القرآن فين القرآن قلت لك 100 مرة هات لك شيخ يعلمك قرآن هات لك شيخ يعلمك قرآن بالأجرة يقعد كل يوم يحفظك ويسمع لك مش كل يوم مرتين في الأسبوع يعمل لك ساعة تدبر ايه في نفسك ساعة كل أسبوع حط في اهتماماتك حتة القرآن كل اسبوع روح اقعد في حته كده في مسجد بعيد ما حدش يعرفك فيه ولا تعرف فيه في حد اي حته على النيل كده في حته ما حدش بلاش النيل في اي حته اي حته اي حته فاضيه ما حدش يعرفك فيها ولا تعرف حد وسيب تليفوناتك بعيد او اقفلها وامسك مصحفك واقرا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله العظيم كنت بقرا حاجه عجيبه جدا ان بعض العلماء قال ايه ان تحت النقطة التي تحت الباء في بسم الله الرحمن الرحيم يجتمع العلم كله النقطة بتاع البه انا ما اعرفش ايه بس هو قال كده سبحان الله العظيم شيء عجيب انا عايزك تتأمل بقى النقطة بتاع البه باسم الباء الحرف الجر دي واسم المجرور شبه الجملة دي باسم ايه المتعلق بتاع الجر والمجرور هنا لانها شبه جمله مش جمله فضعيفه لازم لها متعلق المتعلق اسم ولا فعل والمتعلق متقدم ولا متاخر والمتعلق تقديره ايه إيه- افهم بقى قران افهم قران تدبر تامل استمتع يبقى نمره واحد عشان تتدبر القران استشعار المسؤوليه انك انت مسؤول عن تدبر القران استشعار ان الم- الموضوع ده مهم وخطير ومطلوب ولازم اتنين اعلم ان التدبر اعظم ما يستج... ما يستغل به الوقت ومن اعظم ما ينال به العلم كتير من الشباب يسالني نعمل ايه نعمل ايه فاقول له يا ابني اقعدوا ثلاثة أربعة خمسة ونقرأ تفسير تفسير القرآن نضع أصل تفسير ابن كثير واحد تاني يبقى ماسك تفسير القرطبي واحد ماسك تفسير الطبري واحد ماسك تفسير الشنقيطي واحد ماسك تفسير القاسمي واحد ماسك تفسير آه، وا- كل واحد تفسير من التفاسير و نقع من ابن كثير وكل واحد يقول الزيادة على ابن كثير يعني القرطبي فيه زيادة ايه طبري فيه زيادة ايه واضواء البيان فيه زيادة ايه ومحاسن التأويل بتاع القاسمي فيه زيادة ايه و... وهكذا البغوي تفسير البغوي زيادة ايه وهكذا كل واحد يقول الزيادة على ابن كثير سنجد في تفسير القرآن فقه وعقيده ولغه وقصص كل حاجه لذلك اوعى تفكر ان اللي بي- بيعكف على التفسير او على تدبر القران بيضيع وقته لا لا لا لا لا ده هو ده الشغل هو ده الشغل هو ده كل حاجه القران فيه الكفايه ابذل نفيس وقتك للتدبر ومن رام الوقوف على كنوز القرآن فرغ من أعز الأوقات وقتا بس ما تزعلوش مني تدبر القرآن عايز روقان مش الإنسان يبقى نايم في السرير كده آخر الليل وعينيه مش قادر يفتحها ويقول لك أقعد أتدبر شوية لا لا لا لا, لا. ده محتاج مزاج رايق ووقت هادي وقلب حاضر ونفسية عميقة وذهن متوقد فكر ان في اوقات الارهاق هيقدر يتدبر فقد اخطا الطريق عشان كده قالوا ان أه- احسن وقت لتدبر القران بعد صلاه الصبح اول النهار واول النهار ده وقت توزيع الارزاق ميكائيل الملك بيوزع الارزاق في هذا في هذا الوقت التي يأم ال- الارزاق التي يأمر بها ربه والفتح في القرآن رزق رزق جرب إذا أردت التدبر جرب الاعتكاف ليخلو قلبك وذهنك عن الصور تبقاش شايف حد وستقف على كنوز لا تخطر لك قط على بال تأم تأملات في لطائف القرآن ثلاثة اعلم وبيقين انه ليس من حرف من القران فاكثر الا وفي ذكر الفائده ادركها من ادركها وحرمها من حرمها كل حرف في القران الله قاله لحكمه بالتامل تبين لك بالتدبر واللي بيقرا مش دريان قال سهل بن عبد الله لو أعطي العبد بكل حرف قرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية من كتابه لأنه كلام الله وكلامه صفته وكما أنه ليس له نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه إنما يفهم من كلامه بمقدار ما يفتح الله على قلبه كلام الله غير مخلوق ولا يبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة القرآن كلام الله غير مخلوق إذا عظمت كلام ربنا وعرفت إنه كلام الله ساعتها هتعرف إنك أنت مهما فهمت ومهما حاولت ومهما ركزت برضو كله اللي فهمته ده زي عصفور وقف على شط البحر خد نقطة مية من البحر فهم ايه اوعى تتغر واوعى تعجب واوعى تقول فتح لي فيه ما لم يفتح لغيري فانت لا تدري اذا اردت التدبر اذا رمت التدبر فعليك ان تستشعر وانت تتلو القران ان تطب بهذا الكلام الكلام ده تحديدا لك يحدثك بما في نفسك احنا اتكلمنا قبل كده عن الاشارات اشارات القران انك احيانا تركب سياره تسمع القارئ يقرا الايه بتكلمك تحدثك عما في نفسك تدخل المسجد تصلي يبدا القارئ يبدا الامام بقراءه ايه هو الكلام اللي موجه ليك تحديدا تفاعل مع الايات انت لما تقرا انت بقى اذا مررت بايه فيها تسبيح سبح اذا قرات ايه تتحدث عن النار استعذ بالله منها حديث حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة خمس أجزاء خمسة أجزاء في ركعة واحدة اسمع كمان إيه يقرأ مترسلا الرسول كان بيقرأ يقف على رأس كل آية يمد المد إذا مر بآية في تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ هي دي الحياة مع القرآن إنك أنت تعيش مع القرآن مريت بآية فيها ذكر الجنة اطلب الجنة فيها النار استعذ بالله من النار فيها سؤال عشان كده بنقول اللي بيقرأ القرآن وهو فاهم يلاقي تساؤل تحس وهو بيقرأ إنه بيتساءل فاهم بيقول إيه خامسا الدعاء بأن يفتح الله قلبك للقرآن قال الله جل جلاله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا معايا؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا سبحان الله العظيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا ادعي ربنا أن ربنا يفتح قلبك للقرآن اللهم افتح للقرآن قلوبنا اللهم افتح قلوبنا للقرآن اللهم فهمنا القرآن اللهم علمنا القرآن اللهم ارزقنا تلاوة القرآن اللهم يسر لنا تلاوة القرآن اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علم القرآن وارزقنا فهم القرآن وارزقنا نور القرآن وارزقنا شفاعة القرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين حديث عجيب جدا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأهل القرآن الذين هم أهله مش كل اللي حافظ القرآن ولا قرأ القرآن الآن لا لا لا ده في أهله الذين هم أهله حاجة تانية مختلفة الشاهد ايه الدعاء سلاح المؤمن وإذا رأى الله من قلبك تحرقا لفهم القرآن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء فلذلك ابدأ أولا بأن يرى الله جل جلاله من قلبك رغبة لأن الله قال واعلموا أن الله يحول بين المرء واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأختم حلقتنا هذه بدعاء وصى النبي صل عليه صلى الله عليه وسلم كل من سمعه أن يحفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال قول معايا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي سبحان الله العظيم حديث عظيم جليل القدر قوله تاني ورك وركز فيه وافهمه لأن الرسول قال لو الإنسان قال الكلام ده إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا بشرى للمحزونين بشرى للمهمومين بشرى للمتألمين قولوا اللهم إني عبدك اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني آمين أحبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله